الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين كل سنه وانتم طيبين نبدا في سفر الخروج بنعمه ربنا خلصنا سفر التكوين واول سفر كتبه موسى النبي واول سفر من اسفار التوراه ساعات يسموها توراه موسى ساعات يسموها موسى فقط ولا يقصد موسى هنا كشخص ولكن يقصد ككتب يعني مثلا في اليهود يقول يقولوا قريت موسى يقولوا كده قرأت موسى يعني قرأت التوراة أو يحفظ موسى يحفظ موسى يعني يحفظ كلام موسى فهنا كانت كلمة حتى موسى لا تستخدم عن شخصه فقط كانت تستخدم عن أصفاره الخمسة تكوين خروج لويين عدد تثنية سفر الخروج هو سفر حياة موسى النبي هو السفر الوحيد من ضمن الخمسة اللي بيستعرض حياته لأن لو لاحظتوا سفر التكوين بيحكي ما قبل موسى وهنا يجي سؤال بديهي طب منين موسى بيحكي أحداث حصلت قبله عندنا في حل أو في إجابة السؤال ده مبدئين قالوهم الآباء المبدأ الأولاني هو الوحي الوحي يعني إيه؟ يعني تكلم أناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس كل الكتاب موحى به من الله موحى به من الله يعني حتى لو موسى ما كانش عايش وقت آدم ولا نوح ولا إبراهيم وإسحاق ويعقوب إنما الله له كل المجد يقدر يعلن لموسى أسرار الفترات دي كلها فموسى يسجل يخدم الفكرة دي كمان ما يسمى بالتسليم الآبائي التسليم الآبائي ده اللي هو إيه يعني كان كل جيل من غير ما يكتب بيحكي للجيل اللي بعده كل اللي حصل وأهم تسليم كانوا يحكوا حكايتهم مع ربنا ودي تبان لما تابعنا في التكوين حياة إبراهيم وإسحاق ويعقوب لاحظنا إنه يقول لك بركة أبويا وجدي فتلاحظوا إنه دايما في نوع من تتابع الأجيال واحد يقول بس دي فترة طويلة لأنه مثلا ما بين أبونا إبراهيم وما بين موسى زيادة عن 350 سنة أو أكثر طبعا قبل إبراهيم في نوح بفترة يمكن لا تقل عن 800 أو 1000 سنة وقبلها آدم فترة أخرى طويلة ما تنسوش إن الأجيال دي كانت بتعيش فترات طويلة أوي يعني ممكن الراجل من دول يحضر الجيل الرابع أو الجيل الخامس فممكن واحد زي نوح يشوف مثلا أبو إبراهيم يقولوا كده في الدراسات يعني لأنه عاش فترة طويلة يكون مثلا وصل إلى أنه شاف الجيل السادس من أولاده فيبقى الحكاية اللي بتتحكي هي مش جيل لجيل وخلاص لا ده زي جده الكبير لما بيحكي بيحكي لأولاده وأحفاده وأحفاد أحفاده فبتفضل القصة متسجلة في ذهن الإنسان الأولاني لدرجة إن هم بيحصروا التاريخ من آدم إلى موسى النبي لأن البعض بيعتقد إنها في حدود من آدم للمسيح 5500 سنة أو في في الحدود دي يحصروا الفترة من آدم إلى موسى في حوالي مثلا سبع أجيال بس يعني إيه؟ يعني لأنه ال 3500 سنة دول أو الأكتر شوية دول لأن فيهم ناس عاشوا زيادة عن 800 أو 900 سنة هتبصوا تلاقوا يكفي إن إحنا نتابع ست سبع أجيال يبقى وصلنا من آدم لموسى. يعني من يد ليد إحنا مش محتاجين بقى إيه 3500 يد لا ولا حتى 350 يد كل 100 سنة لا ده إحنا محتاجين أقل كتير قوي لأنه الواحد كان بيعيش فترات طويلة قوي. ده اجتهاد آخر قالوه الآباء جنب طبعا الحقيقة المعلنة الثابتة أن الكتاب موحى به من الله يعني الله قادر لأن الإنجيل ذاته هو معجزة في تسجيله فموسى النبي رجل الله الممتلئ بالروح القدس اللي كان بيستلم من ربنا الشريعة وبيستلم كل شيء لا مش صعب عليه يستلم كل ما حدث من قبل ميلاده فدي مش حاجة مستحيلة ولا صعبة أو على الأقل يتأكد من اللي استلموا عبر الأجيال هو موثق أو معترف به أو مقنن من ناحية ربنا فيبقى في دور بشري وفي دور إلهي في تسجيل التوراة سفر الخروج من اسمه اسمه طبعا يدل عليه أنه بيحكي أساسا قصة خروج شعب الله من مصر إلى كنعان وسفر الخروج من أكثر الأسفار المحبوبة في الكنيسة القبطية لأنه لو تلاحظوا أيام الصوم الكبير السفر ده مادة أساسية من نبوات أيام الصوم يعني تقريبا لا يخلو يوم من قطعة من سفر الخروج من الأسفار المحبوبة جدا إن احنا نراجعها وقت الصوم الكبير ليه؟ لأننا بنشوف في رحلة الفداء ربنا يسوع اللي خد البشرية وعبر بيها من الظلمة للنور أقرب قصة ليها في الإنجيل هي عبور موسى بالشعب من الظلمة اللي كانوا في مصر في العبودية إلى الحرية اللي كانت في سينا أو كنعان بعد كده فكرة العبور دي اللي هي الفصح اللي هي نفسه البصخ كلمة بصخة يعني عبور يعني فصح فكأنه سفر الخروج هو اللي بيشرح البصخة أو العبور وبالتالي هو سفر أساسي في طقس الصوم الكبير كمان لما بقول سفر الخروج أكتر سفر تعامل مع حياة موسى اللويين والعدد والتثنية برضو من حياة موسى النبي بس هنا هتلاقوا كل سفر فيهم بيزو بيركز على زاوية اللويين بيركز على الشريعة ايه الشريعة بالظبط وازاي موسى استلمها وبيشرحها وتفصيلاتها سفر العدد بيحكي فترة من حياة موسى في البرية لكن بيركز بالأكثر على تعداد الأسباط والشعب سفر التثنية بيكتبه موسى في آخر شهرين من عمره قبل ما يموت بيراجع كل اللي حصل قبل كده أما سفر الخروج فهو السفر الوحيد اللي بيحكي لنا عن ميلاد موسى مش هتبقى موجودة في ولا سفر تاني هو اللي بيقول لنا الأربعين سنة الأولى اللي عاشهم موسى في القصر بتاع فرعون هو اللي بيحكي لنا عن السنوات ما قبل دعوته كنبي كل ده يتميز به سفر الخروج لكن من ساعة ما يدعى كنبي ويبدأ بقى بالعليقة وجولات الخروج من مصر ثم الأربعين سنة بتوع البرية ده هنا هيتكرر بدرجة ما الجزء ده في سفر التثنية سفر الخروج بطل القصة طبعا هو موسى النبي وموسى النبي يشبه المسيح في أوجه كتير لأنه ببساطة مخلص شعبه موسى النبي يعامل في تسليمنا القبطي الأرثوذكسي بلقب رئيس الأنبياء يعني ممكن نقول على يوحنا المعمدان أعظم من نبي لأن المسيح اللي قال كده أما موسى النبي فيتسمى في التسبيحة رئيس الأنبياء وفي شهادة الوحي نفسه كان عبدا أمينا بولس لما وصف موسى في العبرانيين قال ده عبد أمين في بيته فوصف بالأمانة موسى النبي ووصف بالحلم أنه كان حليم جدا فإذا الوحي شهد لموسى النبي حتى على لسان موسى النبي برضه دي أحيانا تكون مجال لنقد بعض المتشككين يقولوا في واحد هيكتب حكايته هيشكر في نفسه هو الحقيقة ما حدش بيعمل كده إلا لو كان موحى برضه بيه من الله لأنه لو قلنا أن موسى عاوز يحكي عن نفسه ويمجد روحه بس مش هيحكي القصص اللي فيها بيغلط مش هيقول كسرت لوحي العهد مش هيقول اتنرفزت مرة وخبطت الصخرة مرتين وربنا زعل مني مش هيقول الكلام ده لكن كمان لما يبقى ربنا بيوصفه أنه شخص حليم وهو يقول كده ده مش نوع من الافتخار والكبرياء ده تسجيل الحقيقة أراد الروح القدس أنه يوصلها للأجيال لكن محدش فيكم هيلاقي أنه هو بيحكي سفر الخروج بيمجد نفسه لا طبعا ما كانش بالأولى هيقول قصة قتله لإنسان في أول السفر طبعا دي لوحدها تهمة صعبة قوي ويمكن ما حدش كان في جيله كر- كنبي دريان بالقصة القديمة دي بتاعت أنه قتل واحد في يوم من الأيام لكن هو موسى النبي سجلها بقيادة الروح القدس لأنه القصة هنا حسب ما قصدها الله موسى النبي كمان يفرق معانا أنه الشخص آه، الوحيد يمكن من رجال الكتاب المقدس اللي مصري يهودي لأن موسى النبي اتولد في مصر غير الآباء الأوائل يعني إبراهيم إسحاق يعقوب اللي ما اتولدوش في مصر حتى يوسف اللي عاش في مصر ما اتولدش في مصر أساسا لكن موسى عاش كل حياته من ولادته إلى مماته مصري وجوه مصر ودي معلومة تهمنا جدا أن موسى النبي مصر لأنه ولد في مصر ومات أيضا في سينا في مصر يعني ما دخلش حتى برجليه كنعان فاحتفظ حياته كلها داخل مصر وعاش 120 سنة ثلاث أربعينات كده إنما كلهم عاشهم داخل بلادنا موسى النبي من الشخصيات الممتعة لأنه بيتنقل نقلة كبيرة بين إنسان يثق في نفسه يعتمد على قوته يتحلى بالعلم بالقوة الجسدية بالخبرات الفرعونية إلى إنسان نقي تائب متواضع رجل الله آه، بيعمل معجزات آه، شبه المسيح النقلة الكبيرة دي واضحة جدا في شخصية موسى يعني بعض الشخصيات تلاحظوا من ساعة ما نسمع عنها هي معقولة هي كويس زي أبونا إبراهيم زي إيليا النبي ما تلاحظوش النقلة دي نقلة كبيرة اللي هي توبة حقيقية دي مش باينة في كل شخصيات الكتاب طبعا كل الناس عاشت حياة توبة لكن عشان واحد ينتقل من حالة في أقصى الشمال إلى أقصى اليمين دي ليها شخصيات م- محددة في الكتاب المقدس سفر الخروج زي ما هيحكي لنا قصص خروج أو خلاص الشعب اليهودي هيحكي لنا جزء من آه، بداية تكوين هذا الشعب بالعهود بالقوانين بالنظم بتاعته وبعدين هتبان بالأكثر في سفر اللاويين والعدد يعني نفس السفر ده هيبتدي يأسس لنا بعض الحاجات تكوين خيمة الاجتماع هيبتدي في سفر ال- الخروج تشكيل تابوت العهد والميدة الذهب والمنارة الذهب كل ده هيتشرح في سفر الخروج لبس الكهنة آه، و- وكل ده هيجي ذكره وبعدين يتشرح بطريقة أخرى أو بدرجة أكبر في بقية الأسفار تعالوا نبدأ سفر الخروج ونتمتع بالتأمل في حياة هذا الجيل مع الله هذه أسماء بني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر مع يعقوب جاء كل إنسان وبيته تلاحظوا كده كأنه بيشبك في نهاية سفر التكوين على طول لأن سفر التكوين آخر إصحاحين ثلاثة كان خبر مجيء يعقوب وعياله على مصر انتهى سفر التكوين بأن يعقوب العجوز جه مصر وجايب السبعين نفر بتوعه اللي هم الأسباط الحداشر ما هو يوسف في مصر و- وعيالهم وبعدين دخل على فرعون وسلم عليه وخد الأرض اللي كان سموها أرض جاسان آه، اتفقوا عليها وبعدين إيه سمعنا أن يعقوب مات وكم سنة كمان ويوسف مات وانتهى سفر التكوين فيبدأ سفر الخروج بأول خبر أن يعقوب جه وولاده مصر يبقى هيكمل على الحكاية هيقول لنا إيه اللي حصل من ساعة ما يعقوب جه مصر هيلخص الثلاث إصحاحات الأخارة بتوع التكوين ويبدأ يكمل الحكاية مع يعقوب جاء كل إنسان وبيته رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون وبنيامين تاخدوا بالكم هو رصصهم رصة مختلفة شوية ولاد ليئة وبعدين ولاد رحيل ما هو بنيامين ابن رحيل بس ما قالش يوسف ليه لأن يوسف ما جاش مصر لا هو جه من بدري يوسف استقبلهم في مصر فهو هيذكرها دلوقتي لكن اللي جايين مع يعقوب مين الأسباط الأخر الأسباط رصهم بحكم أمهاتهم فحط بنيامين في النص ليه لأن بنيامين ابن رحيل وبعدين يجيب ولاد الجواري ودان ونفتالي وجاد وأشير جميع كانت جميع نفوس الخارجين من صلب يعقوب سبعين نفس ولكن يوسف كان في مصر يبقى هو لعل واحد يقول له انت كده الاسماء مش ذاكر يوسف ليه يقول له انا بقول يعقوب جه مصر لكن يوسف كان في استقباله فيبقى ما ذكروش ضمن ال11 هو يوسف المستقبل ليهم يوسف كان في مصر وهنا ملاحظة مهمة لما تقروا انه احيانا الرقم ده بيتقال 75 نفس بيتقال كده ليه نسبة إلى يوسف ومراته والولدين إفرايم ومنسى ويوسف ويعقوب ذاته يعني لو عديت الناس من غير يعقوب ومن غير عيلة يوسف يطلعوا سبعين عدتهم ومعاهم يعقوب ومعاهم يوسف وأسرته يبقى خمسة وسبعين لأن في ناس من هواة الأرقام يقولوا مرة اتقال سبعين مرة اتقال خمسة وسبعين يبقى في حاجة غلط لا ما فيش حاجة غلط زي واحد يكون عامل عزومة في بيته ويقول ده أنا كان عندي عشرين ضيف واحد يقول لا كان 24 اه 24 لو حسبت نفسك وعيالك مع الضيوف ما حسبتش نفسك وعيالك يبقى كانوا 20 ضيف يعني تمشي 20 ولا 24 حسب طريقة الحساب لكن هي ما هياش خطأ رقمي يعني ولكن يوسف كان في مصر ومات يوسف وكل إخوته وجميع ذلك الجيل وأما بنو إسرائيل فأثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا وامتلأت الأرض منهم طبعا التعبير ده بيتكرر تكرر في أول التكوين مع آدم أكثروا اثمروا واكثروا واملأوا الأرض وتكرر مع نوح طلع لما طلع من الطوفان يلا يا نوح انت وعيالك وعد جديد اكثروا واثمروا واملأوا الأرض وتكرر مع أبونا إبراهيم بخصوص أنه بقى شعب مختار مبني على الإيمان فهنا التكاثر والإثمار مرتبط بالإيمان ودي مرة تاني بيتكرر مع هذا الشعب من ساعة يوسف لما دخلوا مصر طبعا في سر غريب في الرقم هنا ليه يدخلوا سبعين أو خمسة وسبعين نفر في زمن أقل من 400 سنة يوصلوا 600 ألف عيلة بأي حساب تكتشفوا انه ده تكاثر عالي جدا ده تكاثر مش طبيعي لان حتى لو تركت للعوامل الطبيعيه 400 سنه يعني ما تضربش الرقم بالمبالغه دي لكن ده ممكن يحصل اه ممكن يحصل يعني معنى كده الوفيات كانت قليله قوي التزاوج كان كتير والانجاب كتير قوي لانه كان محدش بيموت بالساهل بالرغم من ان احنا هنسمع ان هم من بعد موت يوسف بدا العذاب والاضطهاد والغلب لكن من ناحيه النمو لا النمو مستمر جدا فهنا يقول اثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا جدا دي تدل على انه ما كانش شيء طبيعي وده اللي هيرعب المصريين بقى يعني الفراعنه نفسهم لاحظوا ان التكاثر في المصريين غير التكاثر في العبرانيين أضعاف أضعاف فالعدد قفز من مجرد عيلة صغيرة عيلة دي ما فيش قلق منها يعني وقت ما دخلت وقت يوسف ما فيش قلق من سبعين نفر يعني حتى لو بقوا سبعمية حتى لو بقوا سبعة آلاف إنما لما يوصلوا ستمائة ألف عيلة كده أصبحوا شعب آخر داخل مصر يمكن لا يقل عددا عن المصريين القدماء وقتها فأصبحوا إيه في تهديد لأمن مصر في نظر الفراعنة من كتر العدد طبعا دي كانت أحد أهم أسباب اضطهاد الفراعنة للعبرانيين وامتلأت الأرض منهم هنا بقى تفهموا معنى البركة أن البركة اللي ربنا وعد بيها أبونا إبراهيم في نسلك يا إبراهيم تتبارك كل الأمم والأرض أو يكون نسلك كنجوم السماء وكرمل البحر من أول يوسف ابتدى ابتدينا نشوف الحكاية دي من عند الأسباط كده أصبح التكاثر مستمر وسريع فبدأوا هم اليهود يحسوا بتحقق النبوة دي لأنه العدد بيزيد بطريقة شكلها عجيب ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف وهنا نبدأ بقى إيه القصة بتاعتنا يبقى المقدمة اللي فاتت أول سبع آيات تقريبا هي ملخص لنهاية سفر التكوين ونبدأ الآن ما حدث بعد يوسف يبقى يبدأ سفر الخروج يا ترى إيه اللي حصل بعد ما يوسف مات قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف فقال لشعبه هو ذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منه يبقى واضح أنه النقلة دي وصلت أن الفرعون ساعتها بقى خايف من العبرانيين كعدد وكقوة يعني لو قلبوا عليهم وتحالفوا مع شعوب أخرى طبعا يبقى في تهديد حتى لو مش في إيديهم سلاح لكن من ناحية العدد والسياسة ده كلام يخوف بالنسبة لهم هنا أول رسالة روحية أن الوضع لا يدوم على حل شفنا أن سفر التكوين انتهى نهاية سعيدة أنه وصلوا مصر وحصل الخلاص ويوسف كأنه قام من الموت وقاموا جاب لهم الحياة الجديدة أو الحياة المفرحة المريحة فانتهى سفر التكوين بعد ما كان في مآسي كتير في السكة بنهاية شبه مريحة لكن لما سكنوا في جاسان واستقروا كانوا يظنون انه كده خلاص احنا وعيالنا هنعيش في امان وسلام الى اخر الدهور لا الحال ما بيدومش وربنا بيسمح بان الحال لا يدوم عشان يفضل الانسان دايما في احتياج لله للاسف العهد القديم بالذات بيوضح حاجه مهمه ان اول ما شعب الله يرتاح في الدنيا ينسى ربنا أول ما يستقر زيادة يركن ربنا ودي صفة سيئة في البني آدم عموما أن البني آدم لما يبقى تعبان قوي يفتكر ربنا يصلي يصرخ يحس بضعفه يراجع نفسه يقدم توبة كل ده ممكن يحصل بسهولة لما تبقى في تجارب أو مشاكل لكن ما يبقى في فلوس وفي راحة يجوع أكتر للفلوس ويجري على الراحة والملذات وكأن ربنا ده مش موجود فدي موجودة جدا بشكل صريح في اليهود وللأسف موجودة في حياتنا برضه بدرجة قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف فقال لشعبه هو ذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم من اسمهم بنو إسرائيل نسبة إلى إسرائيل اللي هو يعقوب خلاص دلوقتي أهم تسمية بنو إسرائيل أو شعب إسرائيل برضو ملحوظة ما يتقالش مملكة لأن كلمة مملكة دي لسه قدامها كتير قوي دي هتيجي لأول مرة في زمن شاول الملك بعد صمويل النبي لما الشعب اليهودي يطلب يبقى له ملك فهم هيستمروا كل السنين دول اسمها شعب بنو إسرائيل لكن هم لا يعاملوا معاملة المملكة المملكة دي صياغة هتتحط بعد موسى بأكثر من 400 سنة في نهاية فترة صمويل النبي فقال لشعبه هو ده بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا هلما نحتال لهم لئلا ينمو فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض يلا نحتال عليهم عشان لو حصل معركة ممكن يقلبوا علينا يبيعونا ويبقى مع الأعداء وتحصل مشكلة هنا واحد يقول طب ما طردوش الشعب وخلاص ليه لا هم هيطردوهم ليه دول أيدي عاملة بالنسبة للمصريين دول عبيد فالعبيد مطلوبين والعبيد بيريحوهم وبيعملوا أعمال الزراعة وأعمال الغنم اللي يترفع عنها المصريين في الزمن ده فهم كسبانين من وجود العبرانيين كعبيد لأن دلوقتي اتقلبت العلاقة ما بقوش شعب ضيف عليهم في الأول كانوا شعب ضيف يعاملوا معاملة الضيف ده وقت فرعون يوسف لكن دلوقتي لا دول شعب يعاملوا كعبيد لكن مش عاوزين يطردوهم لأن مستفيدين منهم بس طبعا بالتفكير العسكري في زمانهم عدد الشباب والرجالة اللي في اليهود أصبحوا تهديد لسلام مصر ففكروا في حيلة ماكرة طيب نسيبهم يتكاثروا بس من غير رجال يعني ايه نخلص من فئة الولاد عموما بأي طريقة عشان لما يطلعوا يبقوا يطلعوا شعب ستات كده يعني فايه يخدمونا لكن ما نبقاش قلقانين من حتة حربية فجعلوا عليهم رؤساء تسخير كانت أول محاولة ل- للتصدي للعدد الضخم ده السخرة أن هم يعاملوا معاملة جافة يكسروا شوكتهم كعدد بأن هم يذلوهم ويستعبدوهم فما يفكروش أن هم يعملوا ثورة جعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم فبنوا لفرعون مدينتي مخازن في ثوم ورعمسيس يعتقد في التاريخ أن بعض المدن المصرية في الجيل ده بنيت على يد العبرانيين اللي كانوا آه، في الوقت ده لكن بحسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا هنا بقى إعلان آخر مهم أنه على قد ما بيتذلوا على قد ما بيزيدوا يعني الطبيعي مع الذل والسخرة والبهدلة يحصل انكماش في العدد اللي يقدر منهم يهرب ويسيب البلد واللي ما يقدرش مش هيقدر يتكاثر يعني بسبب الضغوط اللي عليه الناس بتموت كتير الناس بتعيا كتير من كتر الم- الذل لكن حكمتك يا رب هم يتذلوا لكن ربنا يزودهم فبحسبما أذلوهم هكذا نوم القاعدة دي يبدو أنها ماشية طول رحلات الكتاب المقدس ويمكن لغاية الوقت ده ويمكن لآخر الدهور بمعنى الكنيسة المضطهدة كثيرا ما تنمو لما تقروا سفر الأعمال تلاقوا الكنيسة في أورشليم مضطهدة بس بتكبر تلاقوا الكنيسة في أنطاكيا مضطهدة بس بتكبر كنيسة في آسيا مضطهدة بس بتكبر في تسالونيكي مضطهدة وبيزيد العدد طب ما هو مع الاضطهاد المنطقي انه يقل العدد لكن المنطق شيء والواقع شيء بحسبما أذلوهم هكذا نوع كلام في بلادنا احنا مصر مثلا عدى عليها عصور اضطهاد كتير وبحسبما أذلونا كنا ننمو تيجي فترات في مصر كان فيها شبه إبادة لكل من ينادي باسم المسيح طيب خطة الإبادة معناها خلال كم سنة مش هيبقى فيه مسيحي واحد طب منين وصلنا للملايين نعمة ربنا ملايين العدد يبقى نفس القاعدة موجودة بحسبما أذلهم هكذا نموا وامتدوا امتدوا كمان يعني ايه غالبا امتدوا مقصود بها انتشروا في كل ربوع مصر خرجوا بره حدود جاسان والحتة دي ما هو زادوا بدل زادوا انتشروا وكل ده يعمل إزعاج وقلق عند السلطات في الوقت ده لأن شايفينهم قوة يعني مضادة عشان كده احنا لما بتيجي فترات اضطهاد ما بنفكرش زي بقية الناس في خوف على الكنيسة لا ما فيش خوف على الكنيسة أبدا الكنيسة ممكن تبقى بتكبر وقت الاضطهاد أكتر من العادي فمن ناحية الكنيسة ما بنخافش ليه هتقول طب ده في ناس يمكن تموت ما تقلقش لو مات واحد ولا عشرة ممكن يكونوا في مية انضافوا للكنيسة في ألف في عشرة آلاف ومثلا وقت ما رجرج السبع سنين ربنا سابه يتعذب في السبع سنين في آلاف مؤلفة أمنوا بالمسيح وهو عمال يموت ويصحى أو بيتعذب وقت استشهاد القديسة دميانة بيقولوا كذا ألف بس في فترة عذابها واستشهادها حكمتك يا رب يبقى تسمح لأولادك بالتعب والعذاب والاضطهاد لكن في المقابل في مكاسب أخرى بلا عدد لو خدناها بالعدد يبقى العدد بيكسب مش بي مش بيقل بحسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا فاختشوا من بني إسرائيل يعني إيه بقى ابتدوا يعولوا همهم ابتدوا يخافوا إن الناس دول في حاجة مش طبيعية اختشوا من بني إسرائيل مقصود بيها أن نفس المصريين قلقوا الشعب ده غريب ليه نعمل فيه كل ده ويزيد ما يقلش فابتدى الإنسان المصري العادي يلاحظ أن في حاجة وراها لغز في سر في الموضوع وعشان كده لما تدخلوا جوه في الأحداث تلاقوا إن في حاجة اسمها اللفيف اللفيف يعني إيه بعض المصريين أمنوا بإله العبرانيين وطلعوا معاهم خرجوا معاهم وصاروا عبرانيين زيهم دول نسبة مش كبيرة بس دول من بدري وهم عمالين يحسوا إن إله العبرانيين إله حقيقي إله حي غير التماثيل اللي عندهم بدليل إنه العدد بيزيد مش بيقل مع كل اللي بيتعمل فأول نوع من الذل كان رؤساء التسخير يعني ينطلب منهم طلبات محددة وإيه تبقى طلبات قاسية ظالمة لازم تبنوا المكان ده في زمن قد كده بإمكانيات قليلة وبالكرباج ولازم ينفذوا فكانوا بينفذوا فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف يبقى صورة أخرى اسمها العنف الاضطهاد ممكن يبقى سخرة يعني نوع من الذل في الشغل نوع من العنف في التعامل كل دي صور للاضطهاد بدأت مع خروج واحد ومرروا حياتهم مرروا يعني مرارة بقت الحياة مرة طبعا التعبير ده برضو يستوقفنا شوية ليه يقول مرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن وفي كل عمل في الحقل كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا بقت الحياة مرار لو بيبنوا باللبن الطوب الني ده مرار اللي بيشتغل في الحقل مرار اللي قاعد في الطين بيعمل بينشف الطين ويعمل له طوب وبتاع برضه مرار فكلهم بيشتغلوا في ظروف قاسية جدا وهنا يبدأ سفر الخرور بقصة المرار عشان كمان لما نيجي عند حدث الخروج ذاته نبقى عارفين ان الناس كانت جايبه اخرها خلاص كده كده تعبوا وفاض بيهم واتذلوا على اخرهم وكتير منهم كان يتمنى الموت من كتر المرار اللي شاف وده دفعهم دفع ان هم يمشوا ورا موسى لانه خلاص هم يعني مش فارقه معاهم يعني ما كانش ايمان قوي قد ما كان من كتر الغلب اللي شافوه عشان كده تلاحظوا أول ما طلعوا سينا وابتدت مشاكل تاني قالوا طب نرجع مصر لأنه ما كانش الإيمان هو اللي شايلهم لا كان الدافع بس مجرد المرار رسالة هنا برضو روحية أن ربنا يسمح لشعبه بمرار هنا لم يذكر أن الشعب اليهودي انحرف لا ذكر أنه مضطهد طب يا رب تسمح لشعبك بمرار بذل بسخرة بعنف ليه ما بتتدخلش على طول لا ربنا يطول باله ويطول باله مش سنة ولا اتنين لا 300 سنة بس من بعد ما يوسف يموت يعني ابتدى الكيرف كده ينزل كانوا في الأول مرفهين منعمين وشوية شوية ابتدت أيام الصعبة بقى تدخل ربنا يسمح لشعبه بالمرار ليه عشان لما يتدخل يبان قد ايه ايده قوية ولأن المرار ده بيجعل الناس تصرخ إلى الله ويخليهم أكثر تعلقا بالله لأن هم هتعرفوا بعد كده كانوا منجذبين لحياة المصريين العالمية عشان كده أول ما موسى غاب عن عينيهم عملوا إيه؟ عملوا عجل ذهبي ودخلوا في الزنا وقاموا يرقصوا وكل ما يزعلوا يقولوا فين أيام الكرات وأيام البصل وأيام وقدور اللحم إذا واضح أن هم فكرة شهوة الحياة الأرضية بملذاتها كانت مستهوياهم فكان ربنا بالمرار اللي هم فيه منعهم من الشهوات معطل عنهم الحياة دي صدقوني أحبائي كتير من الناس اللي بتبقى مجربة بتبقى محمية بالتجربة من خطايا كتير لولا التجربة لولا الوجع لولا المرار اللي في حياتهم يمكن كانوا فسدوا خالص عشان كده القديس بطرس يقول من تألم في الجسد كف عن الخطية يعني اللي بيتعب في حياته ده ده وقفت عنه خطايا كتير وهو مش دريان ملوش نفس يغلط مفيش جاذبية للغلط مش فاضي يفكر في الغلط من كتر الغلب اللي هو فيه يمكن الغلب ده أرحم وأحسن ما يبعد عن ربنا احنا ساعاتنا بقى صعبان علينا من المرار اللي في حياتنا ومش واخدين بالنا ان المرار حمينة من البعد عن ربنا ومأمن السكة الضيقة عشان ندخل السماء في الآخر كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا وكلم ملك مصر قابلتي العبرانيات فكرة السخرة دي ما جابتش نتائج العدد بيزيد برضه والعنف وكده فدخلنا على فكرة أكثر صراحة أن فرعون جاب ال- الولادات الديات اللي بيولدوا العبرانيات واحدة اسمها شفرة واسم الأخرى فوعة وقال حينما تولدان العبرانيات وتنظرانهن على الكراسي الظاهر كان عندهم ايه وضع معين زي كرسي آه، بت- الول- الست بتولد يعني بطريقة ما عشان البيبي ينزل يعني فهو ده الطب القديم بقى الطب البدائي لأن الفراعنة كانوا متقدمين في الطب بالنسبة لبقية الشعوب إن كان ابنا فاقتلاه شوفوا الجبروت وهم هيولدوهم فهيبان الطفل وهو نازل إن كان ولد ولا بنت ما كانش في سونار بقى ويعرفوا قبلها وبتاع فلازم ايه تعرف لما يتولد أول ما يتولد يلاقوه ولد يفطسوه في لحظتها ويقولوا إيه مات مننا وقولت مات وقت الولادة دي مش قليلة فكانت يعني قال يعني هتعدي إنه إيه الولاد بالذات بتموت في وقت الولادة إن كان ابنا فاقتلاه وإن كان بنتا فتحي يبقى هنا واضح إنه في لقم في خبز مش عاوز بصراحة كده يبدأ قتل الرجال أو قتل البنين فعاوز يوئدهم من بدري لكن من غير ما يبان قال يعني إنه مفتري كفرعون لكن القابلتين خافت الله هنا تعبير غريب جدا طب وهو الفراعنة هل يعبدوا الله الحقيقي في الوقت ده القابلتين دول ممكن البعض يقول إنها غالبا دول مصريات لأن هو عارف يتكلم معاهم آه، والبعض بيقول كانوا عبرانيات في الحالتين هم خافوا ربنا خافوا ربنا يعني إيه ضميرهم ما سمح لهمش برضه ما هي الداية دي بتبقى إنسانة وبتبقى أمه فعشان تموت طفل بإيديها ما هو شعور مش سهل صعب فهي ما قدرتش تعمله وكأن الضمير هناك هنا في الوقت ده ما فيش تعليم يعني حتى العبرانيات ما يعرفوش في ربنا لأنه ما حدش بيجيب سيرة ربنا في الوقت ده حتى شعب إسرائيل نفسه مين بيقول ربنا ما حدش ما حدش قادر يجيب سيرته في الجو الصعب ده لكن خوف الله يتحرك بالضمير البشري كده انها ما استحلتش الست من دول انها تموت الاطفال خافتا الله ولم تفعلا كما كلمهما ملك مصر بل استحيتا الأولاد يبقى غالبا هم ما قدروش يموتوا الأولاد يمكن عبرانيات زيهم فاستحيوا الأولاد و وخافوا ربنا فدعا ملك مصر القابلتين هو طبعا ابتدى يتابع فلقى الولاد بتتولد وذكور عايشين ما هو مش هتستخبى الحكاية بعد كام سنة هتبان طبعا هل القرار ده مشي ولا لا لماذا فعلتما هذا الأمر واستحييتما الأولاد فقالت القابلتان لفرعون إن النساء العبرانيات ن- لسن كالمصريات هم قالوا له حاجة ما يقدرش يتكلم فيها لأن هو ما يفهمش في الولادة وما يفهمش في الحاجات دي قالوا له لا الستات العبرانيات ستات جدعة عقبال ما يستدعونا ونروح نولد نلاقيها ولدت فايه فهنمسك العيل ازاي تلاقي خالته شالته ولا حد شاله ما نقدرش ناخده نموته فطلعوا بحجة انه ما بنلحقش نروح عقبال ما بنوصل بتكون الست من دول ول- ولدت فقالت القابلتان لفرعون أن النساء العبرانيات لسن كالمصريات إنهن قويات يلدن قبل أن تأتيهن القابلة وطبعا احنا عندنا في الأرياف يحصل كده ممكن ست تولد من قبل ما حد يوصل لها يساعد فأحسن الله إلى القابلتين طبعا هو مش بيحسن ليهم عشان بيجزوهم لا بيحسن ليهم عشان خافوا ربنا وما عملوش غلطة أكبر وهي إن هم يقتلوا الأطفال فبسبب ضميرهم وخوفهم من ربنا ربنا بارك لهم و- ونما الشعب وكثر جدا يبقى حتى شوفوا المؤامرة إبادة الأولاد النتيجة زيادة العدد فطبعا عكس المؤامرة بالظبط زي ما كان حاصل في بلادنا في مؤامرات الغرض بيها إبادة المسيحيين مثلا تلاحظوا أن ربنا ممكن يعمل عكس كده ونما الشعب وكثر جدا وكان إذ خافت القابلتان الله أنه صنع لهما بيوتا يعني يبدو في الوقت ده الست العبرانية اللي يبقى عندها بيت دي تبقى حاجة يعني نادرة جدا كله شا- ساكن في كشك عشة صغيرة وفقر ويمكن بالإيجار والدنيا صعبة فدول بالذات ربنا بارك لهم وعلامة البركة أن عمل لهم بيوت القابلتان دول لأن هم عطلوا القرار الظالم بتاع فرعون وصلنا إلى إيه بقى قرار أعلى دخلنا في مرحلة أصعب من الاضطهاد يبقى المرحلة الأولى كانت فكرة السخرة دي التسخير والذل وأعمال العنف ما جابتش نتيجة دخلنا على القابلتين يموتوا الولاد الذكور ما جابتش نتيجة خلاص بقى طلع قرار صريح كده بيقول ايه امر فرعون جميع شعبه قائلا كل ابن يولد تطرحونه في النحر ولكن كل بنت تستحيونها فأصبح قرار رسمي بقى إن اللي هيلاقوا في بيته ولد ذكر طفل صغير هيتقتل هو وأهله لأن كده أهله خالفوا القرار الفرعوني فأصبحت مشكلة كبيرة بقى إنه هيتفتش عليهم في كل حتة فلا- يعني مش متغطي قبل كده القرار متغطي ده قرار صريح كل ده مقدمة عشان نعرف متى وكيف ولد موسى عشان نشوف أن موسى اتولد في ظروف صعبة جدا ظروف قاسية وأغلب القديسين وهم بيتأملوا في خروج واحد واثنين ما قدروش ما يحطوش دي قصاد قتل أطفال بيت لحم ليه؟ نفس الظروف القاسية دي تعرض ليها ميلاد المسيح المسيح اتولد في مزود واتولد في ظروف قاسية واتولد في ظروف فقر ثم خرج إعدام قرار إعدام للأطفال الذكور للتخلص منه بالذات ومع هذا كما أن ربنا يسوع له المجد بترتيبه حفظ نفسه كطفل كذلك في ترتيبه الإلهي حفظ موسى كطفل في الوقت اللي جيل موسى أغلبه أبيد ياما بيوت أكيد الطفل مات فيها زي أطفال بيت لحم ربنا يسوع استشهد أول من استشهد من أجله أطفال أبرياء بسبب أنه كان هو اللي مطلوب للإعدام ذهب رجل من بيت لاوي وأخذ بنت لاوي لما يقولوا بيت لاوي لاوي ده مات خلاص لاوي ابن يعقوب ده ده السبط كله لكن رجل من بيت لاوي يعني جده الكبير لاوي وكشريعة اليهود يتجوزوا من ضمن الس- السبط عشان الأرض لما تتوزع ما تطلعش بره السبط فياخدوا من داخل السبط مع استثناءات بسيطة نبقى ندرسها في مرة لكن الطبيعي ان بنات لاوي يتجوزوا من شباب لاوي بنات راؤوبين ياخدوا من ولاد راؤوبين وهكذا عشان يحتفظ دايما التناسل بال- بال- بالحدود العائلية والتخوم يسموه ذهب رجل من بيت لاوي واخذ بنت لاوي الواحد يقول يعني عندهم نفس يتجوزوا في الظروف دي الغريب والعجيب تبقى الدنيا آه، صعبة وضيقة والناس عايشة الناس برضو بتعيش وبتتجوز و- وبتتعامل مع الأمور زي مرة واحد بيقول لي من سنتين كده كنت بره مصر يقول لي انتوا شعب غريب جدا على قد ما عندكم مشاكل أعلى شعب بيقول نكت وبتقولوا نكت في الوقت اللي اساسا معرضين للموت ومعرضين للمآسي لكن عارفين تضحكوا فقلت له يعني امال هنعمل ايه ما احنا لازم نضحك برضه فهنا تحسوا انه هل الجواز وقف يعني لمجرد ان في تهديد بقتل الاطفال لا، الجواز مش هيقف برضه في شباب عاوزين يتجوزوا حتى في الظروف الصعبه الضيقه دي ترتيب إلهي طبعا من أجل ولادة موسى كمان فحبلت المرأة وولدت ابنا ولما رأته أنه حسن خبأته ثلاثة أشهر يعني لو كان وحش كانت هتخلص منه ما هو برضه بس المقصود كده المقصود بيها أنها هو جميل في عينيها فمش قادرة تنفذ القرار فضلت مش قادرة تحط ابنها في المية هو جميل في عينيها وكل طفل جميل في عينين أمه طبعا فمش قادرة نفسيا أنها تتخلص منه بس شوفوا تخيلوا معايا الثلاث شهور دي عاشتهم ازاي دي لازم تكتم صوته لأن لو حسه عالي شوية والجيران بلغوا كلهم هيتقتلوا فإيه الرعب اللي عاشوه ثلاث شهور وبعدين بقى بعد ثلاث شهور يعني بقت صحته كويسة فصوته بقى يجيب آخر المنطقة مش هيعرفوا يخبوا عن كده فهي حاولت تحتفظ بيه لكن مش هتقدر تحتفظ بيه على طول ويمكن الثلاث شهور دي كانت بتصلي بدموع يا رب مش عاوزة ابني يموت طيب بحبه ليه تسمح لي أموته بإيدي ما هتحطه في النهر معناها ترميه في المية يغرق يعني ما كانش في تفسير آخر غير للقانون غير كده كل ابن يولد تطرحونه في النهر فالثلاث شهور دول أكيد هي وأبو موسى فضلوا يصلوا بحرارة في أمل يا رب نستحي هذا الطفل في استثناء وفضلوا بالحرارة وبالإيمان إلى أن ولدت هذه الفكرة إيه الفكرة؟ فكرة تبدو بسيطة جدا هنرميه في النهر بس في سبت محدش يقدر يحاسبنا حطيناه في المية بس في مية جوه سبت الطبيعي برضو السبت يغرق فكده كده النتيجة واحدة لكن على الأقل ما يبقوش كسروا القانون حبلت المرأة ولدت ابنا ولما رأته أنه حسن خبأته ثلاثة أشهر ولما لم يمكنها أن تخبئه بعد أخذت له صفتا من البرد وطلته بالحمر والزفت ووضعت الولد فيه ووضعته بين الحلفاء على حافة النار تلاحظوا هي كأم عملت كل الاحتياطات الممكنة أنه يعيش فجابت ثبت غزلته بنفسها كده المسام بتاعته قليلة جدا وبعدين عملت الحمر والزفت دي عشان تمنع كل المسام وبعدين مش رمته في نص النيل ما هيغرق لا حطيته على حافة النهر وبين الحلفاء اللي هي النباتات اللي بتطلع تخليه ما يتحركش كتير يفضل مطرحه على أمل حد إيه ياخده من المصريين هي كان عندها إيمان والإيمان ده ذكره القديس بولس بقى في عبرانيين قال الست دي كان كلها إيمان بإيمانها شالته ثلاث شهور وتخطط القانون وبإيمانها حطته في السبت وعملت كل الاحتياطات وعندها رجاء وإيمان غريب هيعيش لأنها عمالة تصلي وتقول له يا رب لازم يعيش أنت اللي تتصرف أنا ما أقدرش أستحييه رغما عن القانون كلنا هنموت بسببه أنت تقدر تستحيي بطريقتك إذا هي اجتهدت خلي بالكم إذا الخلاص يحتاج إلى مجهود إلى جهاد إلى اجتهاد في دور بشري هي مش صلت وبس هي اشتغلت وعملت كل اللي تقدر تعمله لكن في لحظة خلاص لازم يتحط في النار لما لم يمكنها أن تخبئه بعد أخذت له صفطا من البرد وطلته بالحمر والزفت ووضعت الولد فيه وضعته بين الحلفاء على حافة النهر ووقفت أخته من بعيد يبدو للأم ما قدرتش نفسيا تحتمل أنه بيتمرجح في المية وممكن يحصل له أي حاجة أو يجوز دخلت تصلي ومش قادرة خلاص تبص عليه مين بقى اللي وقفت تبص عليه أخته المفعوصة الصغيرة دي بنت صغيرة لأن مريم هنكتشف ما هي دي مريم النبية بعد كده مريم أخت موسى الكبيرة ومريم ما عليهاش قرار إعدام دي بنت فهي عاشت قبل موسى مريم كطفلة بقت واقفة على النهر ده أخوها أخوها اللي مولود ويمكن كانت بتلعب بيه في البيت من كام يوم فمش قادرة ففضل عينيها مثبتها على السبت ويمكن بتصلي في سرها كطفلة ومش قادرة تنسى أخوها اللي في السبت ده وقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به بص التعبير ماذا يفعل به يبدو أن أمها قالت لها ربنا هيشيله ربنا هيحميه ما هي الأم دي ست عظيمة هي دي اللي حطت الإيمان بذرة الإيمان في موسى طلع من يكابد أمه فيبدو أنها قالت للطفلة دي ربنا لازم هيتدخل فبقت البنت مستنية هيتعمل فيه ايه يبقى هي مش مش واقفة تتفرج هيغرق ازاي لا هي مستبعدة الغرق وعارفة انه لازم يحصل حاجة معجزة فنزلت ابنة فرعون الى النهر هنا تعالوا نرد على القصة بتاعت الصدفة والمفاجأة وال... هل في صدفة في الحياة ما فيش حاجة حسب إيماننا احنا ما فيش حاجة اسمها صدفة كل حاجة اسمها ترتيب إلهي الناس تقول عليها صدفة حلوة صدفة وحشة واحنا نقول لا دي خطة محكمة في الوقت ده بالذات وفي المكان ده تنزل بنت فرعون هو مين اللي هيتعمل له الاستثناء هو لو مصري عادي ولا ينفع حتى برضه الاستثناء ده تنزل بنت فرعون تستحمى في مكان قريب وبعدين السبت يتحرك فيبان قصاد عينيها فحب استطلاع تقول ايه ده وبعدين تشوف عيل بيزن تقوم تحبه تتعلق بيه تطلب الاستثناء من ابوها رسميا وكل ده طبعا مش صدفه نزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر يبقى هي طبعا بتنزل بالحاشية بتاعتها وعشان تاخد راحتها بيبقى مأمنين المنطقة كلها فالجواري منتشرين في كل حتة فرأت الصفت بين الحلفاء برضو رأت دي ممكن تكون جارية من اللي بعده شافوا الصفت وسط الحلف فقالت لها يا ستي مثلا ده في سبت غريب كده طالع منه صوت ويكونوا واخدين عليها شوية فتقول له طب ورهوني طب هاتهولي وهكذا فأرسلت أمتها, أمتها وأخذته بعتت الجارية تجيب السبت فلما فتحته رأت الولد وإذا هو صبي يبكي إيه حيلة موسى ما موسى ده طفل لسه ما كانش اتسمى على فكرة ده هي اللي هتسميه عشان كده تلاحظوا لغاية دلوقتي ما تقالش اسمه ليه؟ لأنه هو في حكم الميت خلي بالكم هو في حكم الميت من ساعة ميلاده فموسى يعتبر أول واحد في الجيل ده مات وقام لأنه لما هياخدوه من السبت يبقى قام هو اترمى في المية لأنه ميت فما تسماش لأنه كده كده ميت أرسلت أمتها وأخذته ولما فتحته رأ... فتحته يبقى واضح إنها كمان كانت مغطية السبت غطى كويس عشان بقدر الإمكان يعيش كام ساعة بنفس محدود كده لكن ما يط... مش أي شوية مية ولا حشرات تيجي عليه ممكن تعمل تأذيه رأت الولد وإذا هو صبي يبكي فرقت له حتى رقت له ده تدخل إلهي طبعا وقالت هذا من أولاد العبرانيين عرفت منين لا مش محتاجة ذكاء عرفت لأن ما حدش هيعمل كده في أولاده غير العبرانيات لأن هي عارفة القرار والحكم القاسي ده يخلي واحدة مش قادرة ترميه في المية حطته في ثباته ثبته في المية عشان ما حدش يحسبها جريمة عليه فعرفت ان ده من ولاد العبرانيات فقالت اخت اخته بقى ايه فطت كده وظهرت في الوقت ده جريت عليهم وبيبان طبعا من لبسها وشكلها انها مش مصرية يعني انها من الفقراء من العبيد من العبرانيات فجريت عليهم في اللحظة اللي خدوا السبت زي اللي عاوزة تقول لهم ده أخويا أو ده تبعي بس هي طلعت واعية شوية هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد أنا متصور إنها طفلة صغيرة كل اللي صعبان عليها إن بقاله قد ساعتين ما رضعش فأول حاجة جاية في دماغ الطفلة الصغيرة أجيب لك حد يرضعه طبعا السؤال نفسه يمكن ما كانش خطر في بال المصريات لأنه هيجي طبعا السؤال ده لأن ده ما بياكلش ده ثلاث شهور لازم يرضع لكن الطفلة هي اللي تبرعت بالسؤال أو بالاقتراح فغالبا لقوها طفلة صغيرة وما توقعوش يعني التخطيط الإلهي قالت آه طبعا فكرة كويسة روحي هاتلنا حد يرضعه ببلاش برضه فقالت لا ابنة فرعون اذهبي فذهبت الفتاة ودعت أم الولد طبعا تصوروا معايا شعوري وكابت في اللحظة دي الست اللي قاعدة تبكي في العشة بتاعتها بحرقة على ابنها اللي مات بالنسبة لها مات حطته في النهر وقلبها يعني بيقول لها مات ولا عاش هي حاولت تعيشه بأي طريقة لكن المتوقع أنه يموت وكل دقيقة بتعدي بتقول أنه لازم مات وفجأة تدخل بنتها الصغيرة تقول لها تعالي يا ماما رضعي ابنك طبعا إحساس مش عادي إنها تفاجأ إن الطفل اللي حطته في المية يرجع لها مسافة ساعات ويبقى في حضنها تاني ويرجع لها بقى إيه بقرار فرعوني ده قرار جمهوري قرار من فوق إنه الطفل ده ما يموتش لأن دي بنت فرعون بقى اللي من حقها توصل للسلطات فطبعا إحساس مش عادي إزاي رجعته لي في حضني كده إزاي آمن الموت إزاي استرديته في زمن في ظرف ساعات أنا أنا تصورت إنه لازم هيموت وإن ربنا ما سمعليش وإني مضطرة أبكي زي كل الأمهات اللي بيبكوا لكن ربنا بسبب إيمانها وصلواتها الحارة ما فاتش عدة ساعات إلا وموسى رجع حضنها تاني قالت لها ابنة فرعون اذهبي فذهبت الفتاة ودعت أم الولد فقالت لها ابنة فرعون اذهبي بهذا الولد وارضعيه لي وأنا أعطي أجرتك ده طلعوا من الموقف كسبانين يعني يعني هي كانت بترضع ببلاش امبارح دلوقتي بترضع بفلوس قبلها بيوم هي بترضع ابنها الميت دلوقتي بترضع ابنها الحي وهتاخد فلوس كمان ليه اصل هو دلوقتي ما بقاش محسوب ابنها ده بقى ابن العز دلوقتي فلازم ايه تتوصى فلازم تاكل كويس عشان تعرف ترضع كويس ما هو ده مش اي طفل دلوقتي وهي مش مصدقه روحها طبعا ان ربنا رجع لها ابنها لحضنها ولبنها وانها كمان بيصرف عليها كل ده بركه صلواتها وبركه ايمانها وبركه جرأتها كانت جريئه انها احتفظت بيه ثلاث شهور وتخطت الايه القوانين وعرضت نفسها وبيتها للموت أخذت المرأة الولد وأرضعته ولما كبر الولد جاءت به إلى ابنة فرعون فصار لها ابنا ما نقدرش نعرف في المرحلة دي يا ترى كانت بتعدي عليها كل شوية توريها الطفل اتكونت العلاقة بين موسى وبين البنت الفرعونية دي الأم الفرعونية آه عشان تاخد كمان الأجر يعني في نفس الوقت واضح ان هي بترضعه وعمالة ايه ترتل وتصلي لانه هتلاحظوا انه اول ما كبر او اتفطم سنتين ثلاثة اتقطعت علاقته بيكابد في الغالب طب ازاي بقى اتغذى روحيا هنا في لغز منين عرف اله يا اسرائيل اله ابراهيم واسحاق ويعقوب اغلب الظن ان كلمة اله ابراهيم كانت بترن في ودانه وهو سنة وهو بيرضع كانت أمه بتقول له إله إبراهيم مش هيسيبك إله إبراهيم هو اللي اداك العمر إله إسحاق إله يعقوب هو اللي هيخلصنا ففضلت تقول له اسم ربنا وتحشي ودانه وعقله باسم ربنا وهو بيرضع عشان كده دايما نقول للمرضعات البنات الستات اللي بيولدوا وانتوا بترضعوا لازم تكونوا بتصلوا او بترتلوا لأن اسم ربنا لازم يدخل مع اللبن يدخل العقل عشان هو ده اللي بيثبت الإيمان إنما تبقى هي عصبية وتبقى بتزعق في الولد عشان يسكت ولا بتزعق في جوزها تبقى كل ده يطلع الولد ما يعرفش ربنا ويطلع البيت كله نكد لما كبر موسى انقطعت غالبا العلاقة بالأم لكن لم ينقطع الإيمان فضل الإيمان مكتوم جوه القلب مزروع من لحظة الولادة بسبب عظمة هذه الأم جاءت بي إلى ابنة فرعون فصار لها ابنا ودعت اسمه موسى موسى يعني إيه؟ مو يعني المية موسى أو موشى يعني ابن المية لأنها خدته من المية وقالت إني انتشلت من الماء فموسى له لقب حتى مش عبراني هو لقب مصري هو اسم فرعوني في الأصل موسى ده اسم فرعوني ابن الماء وابن الماء دي طبعا لها معنى روحي مهم عندنا ان المية دي فيها سر غريب تنقل الإنسان من الموت إلى الحياة وكل من كان ابنا للماء يبقى عدى على الموت قبل كده وآمن الموت بسبب الكنيسة أو الأم العظيمة اللي بتربعنا الإيمان لإلهنا كل مجد وكرم الأبد ناخد آية واحدة بتاعت خروج واحد بحسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا